حباه ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي اللهم اجعلنا يا رب ممن يحشرون في زمرة حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا ليلة على النبي عليه السلام لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم خلق جميل قوي قوي محتاجينه انه ينتشر في كل بقاع الارض في كل حته في كل زمان في كل مكان لازم الخلق ده ينتشر لانه من اعظم اخلاق الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال للصحابه تفتح ابواب الجنه ابواب الجنه ودايما النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لكم دايما يربط بين اي عمل وبين الجنه زي ما قلنا من أول التوحيد من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة م- الأذان من أذن ثنتا عشرة سنة وجبت له الجنة الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية الصلاة من صلى البردين دخل الجنة من صلى ثنتي عشرة آه، ص- آه، ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة الصيام من ختم له بصيام يوم دخل الجنة الصدقة من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية الحج والحجة المبرورة ليس لها ثوابا عند الله إلا الجنة طلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة بر الوالدين الوالد أوسط أبواب الجنة كفالة الأيتام أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين وعد بقى يعني ايه مفيش ولا عمل تقريبا موجود على وجه الارض الا ولازم النبي يربطه بالجنه خد بالك موضوع خطير جدا وفي غاية الروعة ويمكن أنا يعني من تجربة عملتها تتبعت كل الأحاديث التي يترتب عليها أجر كان طلعت حوالي يمكن حوالي 10000 حديث أوردتها كاملة في كتاب اسمه كنوز من السنة وفعلا هي كنوز كنوز من السنة إن أنت لما تقعد تبحث عن كل عمل إيه ثوابه كل عمل ايه ثوابه تعرف الكلام ده بقى يعني سبحان الملك حاجه جميله جدا فالنبي بيقول لهم ايه تفتح ابواب الجنه ودايما كان النبي لما يرغبهم في حاجه يربطها دايما بالجنه زي ما ذكرت لحضراتكم تفتح ابواب الجنه ده في الدنيا بقى يوم الاثنين ويوم الخميس امبارح كانت مفتوحه وبعد بكره تبقى مفتوحه ان شاء الله يبقى تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا اجلوا فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى حتى يصطلح الله أكبر علشان كده درس الليلة دي بعنوان العفو والتسامح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة النبي دي يعني محتاجة ان احنا ندرسها من كل نواحيها ومن كل م- من كل النواحي لأن ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله ما قالش في خلق رسول الله ولا في علم رسول الله ولا في عبادة رسول الله كل حاجة في النبي لنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله عايزين نقول حاجة يا جماعة تعالوا نبدأ درس الدنيا فيها ظالم ومظلوم ولا تخلو الدنيا أبدا من ظالم ومظلوم من أيام سيدنا آدم لما قابيل قتل هابيل إلى غير ذلك بقى من وكل بقى من قتل بعد ذلك فهو في ميزان سيئات قابيل ليه؟ لأنه أول من سن سنة القتل خدوا بالكم ف- ف- فالظلم موجود من أيام سيدنا آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الظلم موجود عشان كده بقول للظالم ارحم نفسك وكفاية ظلم لأن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقسم ويقول وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر ظالم اليوم أبدا الجسر اللي هو الصراط اللي هو منصوب فوق متن جهنم ربنا بيقول لا يمكن مستحيل وعزتي وجلالي لا يجاوز لا يجاوز هذا الجسر ظالم ابدا مش ممكن يعديه سبحان الملك وبعدين بقى يوم القيامه بقى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم خاب كل الخيبة من جاء يوم القيامة يحمل ظلما مش لإنسانه بس والله العظيم حتى لو كان لقطة قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ربنا حرم علينا الظلم تماما فعشان كده بقول رسالتي للظالم والمظلوم الظالم بقول له اتق الله في نفسك وكفاية ظلم لأن أي ذنب بينك وبين ربنا عسى أن يكون المغفرة إليه قريبة بمجرد لو أنت أذنبت سنين طويلة وقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند المنذري بسند جيد وقال له يا محمد كان لسه ما أسلمش إني عملت من الذنوب ما لو إن وزعها على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات قال وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله أكبر والنبي يبتسم فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يبقى إذا مهما بلغت ذنوبك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما, على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة ده حديث قدسي المولى عز وجل يقول هذا الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يبقى إذا لو كان في حاجة بينك وبين ربنا سهل قوي قوي انك ترجع لربنا ما دام الشمس لم تشرق من المغرب وده من علامات الساعة الكبرى وما دامت الروح لم تصل الى الحكوم ما دام ما فيش حاجة من الاثنين تقدر تتوب وترجع لربنا وتنقلب السيئات الى حسنات وابشر بقى بكل خير بعد ذلك اصبحت مش صفحة بيضاء لا اصبحت صفحة بعد ما كانت سوداء بقت مليئة بالخير بفضل الله سبحانه وتعالى لكن بقول لك ارحم نفسك فيما بينك وبين العباد لأن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب التي بين العبد وبين أخيه إذا أنت أذنبت في حق الله وقلت يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك إنما تذنب في أو أو أو أو تظلم أي أحد من إخوانك المسلمين أو تظلمي أي حد من أخواتك المسلمات فحينما يدعو المظلوم خلاص ليس بينها وبين الله حجاب قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن اتقوا دعوة المظلوم اسمع الحتة اللي جاية دي وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب يعني أنا كمسلم لو ظلمت واحد كافر ورب والكافر ده دعا علي ربنا يستجيب دعائه فيه أي نعم ربنا يستجيب دعاء الكافر على المسلم لو كان المسلم ظالم للكافر شفت قد ايه ديننا جميل الناس اللي بتخاف يقول لك ايه هم الناس دي بيطالبوا بالشرع ليه وبالدين ليه و والله العظيم ما في حاجة تكفل للأديان التانية الحرية والرحمة والعدالة والخير إلا في ظل هذا الدين العظيم إلا لو عاش المسلمون بجد شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كل الدنيا اللي حوالينا هترتاح لأن المسلم الحقيقي يريح ويستريح يبقى إذا بينك وبين ربنا لما تتوب ما فيش مشكلة إنما بينك بقى ومظالم العباد ممكن العبد ما يسامحكش ممكن عياذا بالله الواحد يخش النار بسبب مظلمة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ما شاء الله الله أكبر عليه عنده مشكلة مع كل الخير ده عنده مشكلة يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن, فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا رب سلم سلم يبقى بقول للظالم اتق الله في نفسك وارحم نفسك وكفاية ظلم وبقول للمظلوم اعف عنه وسامحه لأنك لما تعفو عن واحد ظالم انت فرجت عنه هم كبير جدا من هموم الدنيا والآخرة وأكيد ربنا هيتفرج عنك كل هموم الدنيا والآخرة فعشان كده النهاردة يعني بن- بنشوف خلق جميل العفو والتسامح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قل لي بس أنا مش هعفو لأن أنا مانيش ضعيف أنا أقدر أجيب حقي أنا عارف يا سيد الكل تقدر تجيب حقك وعارف إن أنت ما شاء الله لكن أنت مش بتعفو عشان أنت ضعيف أنت بتعفو لأنك بتحب ربنا ولأن ربك حبيبك اللي أنت بترفع دايما شعار سمعنا وأطعنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ربك حبيبك أمرك أن أنت تعفو وأجزل لك العطاء بشكل لا يخطر على قلب بشر لما هاجي أكلمك دلوقتي هقول لك والله العظيم أنا ما أعرف الأجر قد إيه لأن الأجر لا يخطر على قلب بشر قال جل وعلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم هل ربنا وضح الأجر؟ ما وضحوش طب تعال نشوف الآية اللي بعدها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ال- سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه كان عنده طفل صغير كده رضيع وكان حاطه جنبه وكان معاه ضيف فكان عنده خادم رايح يجيب له مشروب كده عشان إكرام الضيف طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والحديث البخاري ومسلم فراح ال ال ال الغلام الخادم يعني يجيب حاجة كده يشربها الضيف فهو جاي شايل بقى مشروب ساخن كده فاتكعبل وقع المشروب الساخن على وجه الطفل الصغير وابن الحسن رضي الله عنه وارضاه فمات الطفل طبعا الانسان لما الطفل الصغير الرضيع يموت بيصعب عليه قوي نفسه وبيبقى يعني مش عارف يعمل ايه في اللي قدامه اللي موته ده هيعمل فيه ايه يعني واخد بالك فاذا بالرجل لمح كده ان سيدنا الحسن فعلا طبعا ليه حق ده ابنه طفل الصغير مش واحد بس كبير كمان طفل ضعيف فبص له كده وهو متغاظ فقال له يا حسن والكاظمين الغيظ فقال كظمت غيظي خلاص قال والعافين عن الناس فتنفس كده وقال له عفوت عنك يعني انا ممكن اكظم غيظ لكن انا من جوايا بغلي متضايق م- مخنوق منك لا والكاظمين الغيظ لا وكمان ايه والعافين عن الناس قال له عفوت عنك فلما لقى الموضوع شغال قال له والله يحب المحسنين قال له انت حر الوجه الله ما شاء الله يعني ايه قال لك الموضوع شغال يعني ايه خلينا في السكه الحلوه دي اه سبحان الملك شوف الايه بقى الاخيره دي قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها خد بالك فمن عفا وأصلح الأجر بتاعه إيه يا ربي قال فأجره على الله الله ولله المثل الأعلى لما يجي واحد آه، آه، صنايعي ويجي يعمل مثلا آه، شغلانة في بيت واحد موظف فقير بسيط مرتبه على قده فيعني ايه يعني يا دوب بالكتير قوي هياخد له مثلا 5 6 جنيه 10 جنيه 50 جنيه يقول يعني هطلب منه اكتر من كده ده غلبان وزي حالتنا و- وراجل يعني على قد حاله يعني يجي يشتغل بقى في نفس الش... في شقه تانية واخد بالك عند واحد وكيل وزاره يقول لا ده اللي زي بقى ده هنذبحه بقى واخد بالك مش 50 جنيه 500 جنيه الراجل مش يقول حاجه لان كل واحد على قد مقامه لما يجي بقى يشتغل عند مثلا رئيس دوله فيقول لا ده ده ده خلاص بقى ده انا انا مش هقول له فلوس ده انا هقول له اللي يليق بجنابك يا باشا حضرتك شوف بقى هتدفع ايه يمكن اقول له فلوس يديني 200 300 جنيه انما لو قلت له اللي يليق بمقامك هيطلعني بعربيه اخر موديل اه ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما تكون بقى انت عارف ان اجرك على مين مش على بقى غفير ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حاكم لا ده اجرك على الملك اللي قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم لو إن الإنس والجن والملائكة قاموا في صعيد واحد منذ خلق الملائكة وده كان قبل خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الكل في وقت واحد وفي مكان واحد وكل واحد مش بيطلب طلب واحد لا بيطلب اللي هو عايزه امنياته كلها يا رب نفسي في زوجة وخمس ست أولاد ونفسي في شركة ونفسي في فيلا ونفسي في كام مليون ونفسي ونفسي كل واحد يقول اللي في نفسه فربنا أعطى كل واحد اللي في نفسه فيه كل الكون ده كله أخذ إيه من مما عند المولى عز وجل من خزائن الملك سبحانه وتعالى قال لك كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم حضرتك تفضل كده في يوم من الأيام هات إبرة وحطها في البحر وطلع الإبرة خدت ايه من البحر نقطة ماذا تمثل النقطة ديت بالنسبة لب- لبحر كبير أو محيط كبير ولا حاجة وإلا فأصلا لا تنقص خزائن المولى عز وجل ولكن ده من باب التقريب فقط سبحان الملك جايزا ايه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله ولم يحدد الاجر دي عامله زي ايه يا جماعه زي الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل قال سبحانه وتعالى كل عمل ابن آ... كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وبعدين الأجر إيه؟ وأنا أجزي به الجزاء على مين؟ على ربنا لأن الصوم من الصبر وقال جل وعلا عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما فيش حساب بقى خد بالك يعني يصب عليهم الخير صبا كما قال أهل التفسير فلما كان الصوم من الصبر كان الأجر أيضا لا يعرف قدره ولا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى هتعفو عشان بتحب ربنا وهتعفو عشان إيه تاني هتعفو عشان بتحب النبي صلى الله عليه وسلم آه عشان بتحب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند صحيح تعافوا فيما بينكم يا جماعة ليعفو بعضكم عن بعض ليه أنا لما بعفو عن إنسان ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض بيعفو عني أنا لما بعفو عن إنسان أنا بفرج كرب كربته فكذلك المولى عز وجل بيفرج كربي ويفرج همي لو أنا فرجت كرب أي إنسان موجود على وجه الأرض يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد هو الذي يصرع الرجال القوي اللي بيشيل رجله يرميه على الأرض ده مش هو ده الشديد أمال مين الشديد يا رسول الله قال ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أهو ده أقوى من ده يعني واحد تيجي تعمل مشكلة معاه يقوم ماسك واحد ويروح ضربه ورميه من أي مكان مش ده قوي أهو واخد بالك لا اللي أقوى منه اللي لما حد يأذيه يقول له طب عفوت عنك الله يسامحك يا سيدي روح الله يسهل لك ده أقوى من التاني لأنه ملك نفسه وقدر يتحكم في نفسه ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة والله العظيم يا جماعة أقسم بالله كل ما بنعفو عن الناس اللي ظلمونا ربنا بيزيدنا عزة ورفعة ومكانة بفضل الله سبحانه وتعالى وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة شوف المشهد الجميل ده من مشاهد يوم القيامة كما عند الترمذي بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه اللي يكتم غيظ هو يقدر يقدر ينتقم لكن مش عايز ينتقم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه إيه اللي يحصل له أجر كبير جدا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور محباه ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأحبابي لسه كنا بنقول قبل الفاصل أن النبي بيحكي عن مشهد جميل قوي من مشاهد يوم القيامة كما عند الترمذي بإسناد الحسن فبيقول من كتم غيظا أو من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة في الرواية الثانية من كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه خيره الله يوم القيامة بين الحور العين يزوجه منها ما يشاء عايز دي ولا دي ولا دي اللي انت عايزه أي عدد انت عايزه لأنك كتمت غيظك ولم تؤذي مسلما في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى سئل النبي كما عند أحمد بسند صحيح سئل عن أفضل الناس مين أحسن واحد في الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خد بالك كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب يعني ايه مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد قلب أبيض وجميل لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا وده كانت الترجمة العملية ليه حديث جميل قوي قوي قوي رواه الامام احمد بسند جيد ان حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الايام مع الصحابه وفجاه هم قاعدين شوف البشره الحلوه دي الجميله دي بيقول لهم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه لسه محدش دخل فجاه بيبصوا الله ايه ده ده واحد بسيط جدا وفقير جدا دخل رجل يا عيني متوضي كده صلى ركعتين ومشي راجل بسيط قوي تاني يوم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة نفس الرجل يخش المرة الثالثة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ده نفس الرجل فقام عبد الله بن عمرو اللي كان بيضرب بالمثل في العبادة ما شاء الله لدرجة ان هو في ليلة الدخلة قام صلى بزوجته ركعتين قيام ليل ب 16 جزء ما شاء الله اللهم بارك يا رب العالمين فالمهم فراح وراه قال له انا عايز اعرف انت بتعمل ايه فبعت بات معاه في البيت بتاعه ثلاث ليالي قال فما رأيته يفعل شيئا إلا أنه يصلي الصلاة الخمس بس غير أنه كان إذا تعار من الليل كان لما يقلق بالليل كان يذكر الله عز وجل فلما يعني يعني خلص الثلاث أيام قلت له لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة وما رأيتك تفعل شيئا لا نفعله قال هو ما رأيت هو فعلا أنا ما بعملش حاجة زيادة على اللي بتعملوها بل يمكن أنا ما بعملش حتى اللي أنتوا بتعملوه أنا بأدي الفرائض بس غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك الله عشان كده من عظمة الدين الجميل ده وما فيش أجمل في الدنيا من دين الإسلام من عظمة هذا الدين العظيم أن الإسلام دايما يغسل قلبك أسبوعيا وسنويا من الغل والأحقاد عشان يفضل المسلمين دايما كده في حب وقام وألفة ويعني وصداقة وأخوة شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس خد بالك فيغفر لكل عبد مؤمن كل لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا والرواية الثانية اللي احنا بدأنا بها درس الليلة دي اللي هو إيه هنا قال لك تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس لا هنا قال لك تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا يبقى ده الغسيل الأسبوعي يوم الاثنين ويوم الخميس في غسيل أسبوعي بفضل الله بيتغسل القلوب وبتتغسل الأحقاد والأشياء الوحشة اللي في القلوب علشان بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى القلب نقي جدا من ناحية إخوانك المسلمين طب والغسيل السنوي بيبقى في شهر شعبان سبحان الملك في شهر شعبان بيحصل نوعين من الغسيل غسيل الكعبة وغسيل القلوب فعشان كده ربنا يكرمنا وإياكم إن شاء الله ونحضر مع بعض غسيل الكعبة ونخش جوه الكعبة ونشوف الخير الجميل اللي جواها إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى عبادي أي إلى قلوب عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا يسيب أهل الحقد بقى بالحقد بتاعهم ده لحد ما هم يتركوا هذا الحقد بفضل الله سبحانه وتعالى من أسماء المولى عز وجل يا جماعة لو تفتكروا حضراتكم من أسماء المولى عز وجل العفو واحنا قلنا فرق كبير جدا بين الغفور وبين العفو فرق كبير بين المغفرة وبين العفو لو ربنا غفر لحضرتك ذنبك أو غفر لذنبي معناها إيه؟ معناها أنه ستر ذنبي ستره فلم يفضحني لكن يوم القيامة يوم القيامة ما دمت أنا تبت ربنا غفر لي مش هيعاقبني على الذنب ركز معايا مش هيعاقبني على الذنب لكن هيحاسبني على الذنب يعني هقف بين ايدين ربنا يذكرني عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ليه عملت كده في عتاب لكن مش هيعاقبني هيقول أنا عموما غفرتها لك في الدنيا وأنا اليوم قد غفرت لك فخذ كتابك بيمينك وادخل الجنة كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويفكره بكل همسة كل ذنب كل معصية كل كلمة كل نظرة شوف قد ايه؟ حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة ده المغفرة إنما العفو أجمل العفو إيه؟ المغفرة إن يتكتب الذنب في صحيفتك وجنبها وجنب الذنب إن أنت تبت من الذنب ده فربنا يعاتبك لكن لا يعاقبك يبقى في عتاب وحساب لكن ليس هناك عقاب إنما بقى العفو ومسألة العفو بقى إن ربنا يأمر الملائكة إنها تمسح الذنب نفسه من أصل الصحيفة فلما تلقى الله يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك الله أكبر علشان كده كان دعاء ليلة القدر إيه اللهم إنك مش غفور لا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يعني يا رب امسح كل ذنوبي ما تخليش ولا ذنب في صحيفتي هخلي لك المثال أوضح وأوضح صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم واحد مدير مدير في الشركة وكان عنده آه، موظف الموظف ده المدير كلفه بعملية كبيرة خسر الشركة 5 مليون دولار فطبعا تاني يوم قالوا له تعالى قابل المدير طبعا هو داخل يعني ايه منتظر بقى عقوبة او رفض او خصم او يعني هيتبهدل فداخل كده واقف قدام المدير فراح المدير ولله المثل الاعلى قال له مش هي دي المشاكل اللي انت عملتها للشركه مش هي دي الخسائر اللي انت عملتها في الشركه قال له اه قال له طب انا مسامحك بس هتفضل الورقه دي موجوده في الدفتر بتاعك علشان كل شويه افكرك انت عملت ايه اسمه هنا عمل ايه غفر له انما بقى لو جه قال له ايه مش هي دي المشاكل اللي انت عملتها للشركه مش هي دي الخسائر اللي عملتها للشركه فيقول له ايوه يقول له كان شيئا لم يكن هقطع الورقه او احرقها كان شيئا لم يكن اسمه ايه عفى عنه شفت بقى العفو اجمل من المغفره فلو انت عفوت عن اخوانك عفى الله عنك ولو انك غفرت لاخوانك غفر الله لك شوف بقى انت تحب بقى العفو ولا المغفره بصراحه أنا عن نفسي احب العفو يا رب احنا عفونا عن كل من اساء الينا يا رب عشان تعفو عنا وتكرمنا ونكون في زمره حبيبك صلى الله عليه وسلم عايز اقول لك حاجه نقص نصيحه بقى في ودانك كده لو كان عندك ذنب كبير عامل لك قلق في حياتك كل ما تفتكره تقول يا رب استرها يا رب ما اخشش النار بسبب الذنب ده لو كان عندك ذنب كبير قوي لو كان عندك مرض شديد او عندك مريض ابنك او زوجتك او اي حد ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قول امين او لو كان عليك ديون عليك فلوس كتيره مش عارف تسدها او عندك ابتلاء كبير او زوجتك تعباك او زوجك تعبك لو عندكم مشاكل اللي هي المشاكل الضخمه قوي دي نعمل ايه نعالجها ازاي اعفو عمن ظلمك زي ما قلت لك لو عفوت عنه فرشت كربه لان هو ايه لما ظلمك و- وزعل ان هو ظلمك هو دلوقتي في كرب خايف لحسن ي- يعاقب بالذنب ده واكيد هيعاقب ما دمت انت مش مسامح فيفضل تعبان ومتضايق ومخنوق طول عمره لحد ما يجي يوم القيامه يتعاقب بالذنب ده فلما تقول له قد عفوت عنك زلت عن قلبه هم كبير وفرجت كرب كبير فالمولى عز وجل مباشرة يفرج عنك الكرب الكبير لو زوجتك تعباك يخليها لك ما شاء الله وأصلحنا له زوجة ولو زوجك تعبك يصلح لك زوجك ولو لو أولادكم تعبينكم ربنا يهدي لكم أولادكم ولو عليكم ديون ربنا يسدها لكم ولو عندكم مرض شديد ربنا يشفيكم ولو عندك ذنب كبير ربنا يرزقك التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا شفت قد إيه بالعفو ربنا يفرج عنك كل مشاكل حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك تعالوا بقى نشوف بعض الصور الجميلة من صور عفو الأنبياء والصحابة الله أكبر تعالوا شوف سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب أولاده عملوا معاه إيه عملوا معاه إيه حرموه من سيدنا يوسف ألقوا سيدنا يوسف في الجب في البئر وخدوه عشان يقتلوه أصلا خد بالك وباعوه بثمن بخس وحرموا سيدنا يعقوب من ابن يوسف اللي هو كان أغلى واحد عنده كم سنة يا جماعة مش يوم ولا شهر حرموه 40 سنة لحد ما سيدنا يعقوب من شدة الحزن والبكاء عينيه الاتنين عمي بصره ما بقاش يشوف من كتر الحزن ورغم ذلك أول ما يعني ربنا يسر كده وهم جم اعتذروا لسيدنا يعقوب يا أبانا استغفر لنا ربنا يعني و- واعترفوا بقى بذنبهم خد بالك قال في ساعتها على طول سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إيه سوف دي هم بيقولوا له استغفر لنا يعني كان ال- ال- المفترض انه في ساعتها على طول يا ابانا استغفر لنا اللهم اغفر لهم صح كده انما سيدنا يعقوب قال ايه سوف سوف استغفر لكم قال بعض اهل التفسير اي انه اجل الاستغفار لهم ليه لوقت السحر الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله عايز يقول إن الاستغفار في الوقت ده ليكم يبقى أفضل من الاستغفار في أي وقت تاني ده من حبه لأولاده يعني عليه السلام سيدنا يوسف لما شافهم بعد أربعين سنة هو أصبح بقى عزيز مصر وهم جايين له حصل مجاعة وقحط شديد جدا في الأرض في أرض كنعان في شمال فلسطين وجايين بقى عشان ياخدوا الميرة والأكل والحاجات دي من سيدنا يوسف فعرفهم وهم عرفوه فأول ما شافوا كده قالوا بس احنا كده ضعنا فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ولما جه أهله سيدنا يعقوب وكل أسرته وكل أهله وعيلته وجم دخلوا مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إيه اللي حصل يا جماعة في ساعتها على طول قال كل قال كلمه حلوه قوي قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل لأن هم إيه سجدوا له رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فلما أبواه وإخوته سجدوا له لأن هو في أول السورة رأى الشمس والقمر يسجدون له واخد بالك ورأى أحد عشر كوكبا رأى أحد عشر, أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم جميعا وهم يسجدون له فكان الشمس والقمر أبوه أمه ويقال ان هي مش امه ان هي زوجة ابوه بعد وفاة امه واخد بالك على اختلاف الروايات واخواته بقى ال11 الكل سجد له فكان دول بمثابة ايه الكواكب ال11 ودول الشمس والقمر فهو سيدنا يوسف لما لقاهم خروا له سجدا سجدا مش سجود عبادة إنما سجود تحية وإكرام كما أمر المولى عز وجل إبليس بأن يسجد هو والملائكة لآدم عليه السلام فسجدت الملائكة ولكن رفض إبليس فلعن بسبب رفضه ومعصيته لله سبحانه وتعالى فلما سجدوا لسيدنا يوسف قال يا أبتي قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا خد بالك وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل إذ أخرجني من البئر لو, إن لو إنه لو قال البئر هيحرج إخوته لأن هم اللي رموه في البئر ولكن قال إيه بعد إذ أخرجني من السجن اللي دخلته السجن مين زوجة العزيز والعزيز نفسه خد بالك عزيز مصر وزوجته هم اللي أمروا بدخوله السجن قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان فنسب كل المشاكل اللي حصلت دي كلها مش لإخواته اللي رموه في البير واللي باعوه بثمن بخس واللي كانوا نفسهم يقتلوه لكن نسب كل ده للشيطان تأدبا مع إخواته عشان ما يحرجهمش شفت قد إيه أدب النبوة قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في العفو والتسامح وده اللي احنا هنشوفه بعد الفاصل صلى على حبيبك
ود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بقى صور جميلة قوي من عفو النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي عليه السلام وضع سلة الجزور على ظهري رمي التراب فوق رأسي طرد من مكة صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضي دبروا تسع مؤامرات لقتل النبي عليه السلام ورغم ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء انطلقوا هم نفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى يكسروا الأصنام كان في 360 صنم حوالين الكعبة لم يكسرهم النبي عليه السلام قبل أن يهاجر ولكن اتكسروا بعد ما رجع علشان هم الناس خلاص اقتنعوا في الوقت ده أن الإسلام هو دين الحق يبقى لما كسروا الصنم كسروه من قلبهم الأول قبل ما يكسروه على الحقيقة عشان ما يرجعوش مرة تانية لعبادة الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جاي واحد اسمه عمير بن وهب كان بعد غزوة بدر مباشرة وانتصار المسلمين على المشركين عمير بن وهب جاي ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنه مأسور عند النبي عليه السلام فراح واخد فلوس من صفوان بن أمية وجاي بقى علشان ايه يقتل النبي فلو حد ظبطه يقول له جاي ليه يقول له ده انا جايب الفلوس علشان افدي ايه افدي ابني فضبطه عمر بن الخطاب وخده دخل على النبي عليه السلام فقال ما الذي جاء جاء بك يا عمير قال جئت من أجل فكاك أسير وادي الفلوس هي قال اصدقني يا عمير قال بل جئت من أجل قال بل والله لقد جلست أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فقال لك كذا فقلت له كذا فقال لك كذا فقلت له إني ذاهب لقتل محمد والله حائل بيني وبينك يا عمير فقال والله ما كان إلا أنا وصفوان فوالله ما أخبرك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع عمير بن وهب وكان سبب في إسلام أسرته وسبب في إسلام صفوان بن أمية وأسرته وناس كثيرة جدا اجتهد عليهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح لما دخل مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين الأربعة من الرجال دولت كانوا عاملين جرائم حرب منهم اللي هم مين عكرمة بن أبي جهل مقيس بن صبابة آه، عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح فالنبي قال لو لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأستار الكعبة لقوا عبد الله بن خطل فعلا ممسكا بأستار الكعبة قتلوه آه، آه، مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح راح استخبى في مين؟ استخبى في بيت أخيه من الرضاعة عثمان ابن عفان فلما أراد, أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد البيعة مع هؤلاء الناس خرجوا جميعا وخرج معهم عثمان بن عفان ومعه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وراح للنبي قال له بايعه يا رسول الله فأعرض النبي عنه جاله من الناحية التانية بايعه يا رسول الله ثلاث مرات أو أربع مرات وفي الآخر قال له بايعه يا رسول الله فبايعه النبي فلما انصرف عثمان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح قال النبي لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عنه فيقوم فيقتله فقالوا يا رسول الله يعني احنا نعرف منين هل أومأت إلينا بعينك يعني تعمل إشارة كده نفهم منها أنك تريد قتله قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين مجرد النظرة دي كده والإشارة بالعين كده دي خيانة والنبي لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاءت أم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه العفو عن عكرمة فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة وراحت هي عشان تبلغ عكرمة عرفت أن هو ركب مركب وراح في البحر وهو في المركب هاجت الأمواج وكادوا جميعا أن يغرقوا فقالوا ربان السفينة أيها الناس إنه لا ينفعكم هنا آلهتكم التي تنحتونها الآلهة التايواني اللي انتم بتعبدوها من الحجارة دي مش هتنفعكم وإنما لا ينفعكم إلا الله الذي في السماء فقال عكرمة فوالله لئن كان لا ينفعني إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد لئن ردني إليهم سالما مرة أخرى لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما رجع عكرمة مرة تانية إلى إلى شاطئ البحر فوجد زوجته أم حكيم قالت له النبي قد عفى عنك فراح للنبي وبكى ووقف قدامه ندمان على عداوة 21 سنة مع أبيه أبي جهل خد بالك واقف قدامه فبيقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها إلى آخر ذلك فقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وظل هكذا على الطاعة إلى أن مات النبي وهو عنه راض وظل يجاهد حتى كان في معركة اليرموك وقتل شهيدا في تلك المعركة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل يهودي كما عند البخاري اسمه لبيد بن الأعصم سحره بنوع من السحر اسمه سحر التخييل الذي لا يؤثر على الوحي ولا على التبليغ خدوا بالكم يعني لا يؤثر على الوحي اللي نازل على النبي عليه السلام ولا يؤثر في تبليغ النبي لهذا الوحي وإنما كان يؤثر عليه في معاملاته الدنيوية يعني يخيل إليه أنه أكل وأنه ورغم ذلك هو لم يأكل يخيل إليه أنه شرب وهو لم يشرب اسمه سحر إيه التخيل فعفى لما عرف سيدنا جبريل أنه مسحور وجاء ودله كيف يفك هذا السحر عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبيد ابن الأعصم لما زينب بنت الحارث اليهودية أيضا كما عند البخاري ومسلم لما وضعت السم في الشاة في ذراع الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم عفى النبي أيضا عنها صلى الله عليه وسلم ولما جاء الأعرابي وبال في المسجد والصحابة عايزين يقتلوه قال دعوه لا تذرموه لا تقطعوا عليه بولا عشان ما تضروش هذا الرجل ثم قال له يا أعرابي إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات وإنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر المولى عز وجل فقال والله أما إني أعلم ذلك ولكني أجئت أختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في يوم من الأيام في البخاري ومسلم النبي ماشي مع أنس بن مالك جاء واحد أعرابي وراح جذبه من ورا وخلقه من ثيابه وقال أعطني من مال الله يا محمد كان المتوقع ان اي حد ممكن يدور يضرب هذا الرجل فيستدير النبي ويتبسم في وجه الرجل ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم وانتم عارفين لما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الطائف اللي راح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي 90 كيلو على رجليه صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل لهم وعرض عليهم الدعوة فأبوا أن يقبلوا وسلطوا عليه الصبية والنساء يضربونه بالحجارة حتى نزفت الدماء الشريفة من جسد النبي وظل يمشي وهو مهموم حد ما وصل لمكان اسمه قرن الثعالب وجاءه جبريل عليه السلام وملك الجبال قال له ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى دي صور بسيطة جدا من عفو النبي صلى الله عليه وسلم واللي عايز المزيد يرجع بقى لكتاب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم صور عظيمة جدا لعفو النبي صلى الله عليه وسلم يتألف فيها مجلدات ومجلدات تعالوا نشوف صور بقى بسيطة كده من عفو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر كان بينفق على واحد قريبه اسمه مصطح ابن أثاثة فلما شاع خبر الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات اتهمت في عرضها فكان ممن تكلم في عرض أمنا عائشة مصطح ابن أثاثة فسيدنا أبو بكر بيقول يعني أنا أنفق عليه وهو يتكلم في عرض بنتي والله لا أنفق عليه أبدا فنزل قول الله عز وجل بعدما ظهرت براءة أمنا عائشة فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلما تلا النبي تلك الآية على أبي بكر قال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا قد عفوت عن مصطح ثم أعاد إليه النفقة مرة أخرى عمر بن الخطاب كان يقول كل الناس مني في حل أنا مسامح كل الناس سبحان الله جاله واحد اسمه عيينة بن حصن رجل شديد جدا وأعرابي وأسلوبه صعب قال له قال له هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر فقال الحر بن قيس اللي هو ابن أخو عيينة بن حسن فقال له يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا والله من الجاهلين فعفى عنه عمر بن الخطاب في قصة بقى حلوة جدا طريفة بس تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في إحدى الفتوحات الإسلامية في معركة تستر أسر في تلك المعركة الهرمزان اللي هو أحد, أحد ملوك العجم الكبار اسمه الهرمزان فلما جيء به أسيرا إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر بن الخطاب بقتله لأنه كان يحض الناس على ويجهز الناس ويؤلب الجيوش لقتل المسلمين في كل مكان فأمر عمر بن الخطاب بقتل هذا الرجل فالرجل أول ما جاء الأمر بقتل أحد إيه يرتجف كده ويرتعش فقال عمر مالك قال أريد أن أشرب قبل أن أقتل نفسي في شوية مية كده قبل أن أقتل فأمر عمر بن الخطاب فجيء بكوب من الماء فمسك الكوب فراح مرتعش مرة تانية قال ما بك قال أخشى أن تقتلني خد بالك بالحتة الجميلة دي قال له أخشى أن تقتلني قبل أن أشرب قال لا قال تقسم بالله قال أقسم بالله أني لن أقتلك إلا بعد أن تشرب هذا الكوب فسكب الكوب وقال إذا فلن تقتلني لأني سكبت الكوب وأنت أقسمت بالله فضحك عمر بن الخطاب وعفى عنه ثم أسلم بعد ذلك الهرمزان وكان من خيرة التابعين رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عثمان بن عفان كان يقول أستغفر الله إن كنت ظلمت وقد عفوت إن كنت ظلمت تيجوا نرفع الشعار ده استغفر الله ان كنت ظلمت بس ما يكفيش استغفر الله لازم ترد المظالم طبعا وقد عفوت ان كنت ظلمت تعال بقى شوف احلى مشهدين تسمع عنهم كده تلاقي قلبك كده بينشرح قوي قوي سيدنا علي بن ابي طالب لما قتله عبد الرحمن بن ملجم فعلي بن ابي طالب بص كده للناس لقى وشوشهم بايه يعني مليانه كده ايه غضب وحنق هيبهدلوا الراجل ده فخاف عليه فقال لهم قال لاولادي أحسنوا نزلهم الرجل اللي قتلني وسيدنا علي خلاص في بداية السكرات هيموت قال أحسنوا نزله وأكرموا مثواه يا سبحانك يا ربي بقى أنا أحسن نزل وأكرم مثوى واحد جاي يقتلني مش يقتلني ده هو قتلني خلاص قال أحسنوا نزله وأكرموا مثواه فإن أعش لو هعيش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا لو أنا هعيش يبقى أنا أولى واحد بيه سواء كنت هقتص منه أو أعفو عنه وإن أمت خد بالك فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين ولا تقتلوا بي غيره يعني مش أنا عشان أتني تقوم أنتوا قاتلين قدامه مثلا خمسين ستين أو حتى اتنين تلاتة لا ما تقتلوش إلا هو بس حتى أخاصمه عند ربي سبحانه وتعالى كان من ضمن القصص اللي أنا شخصيا بتأثر فيا جدا جدا وقفة كده حصلت بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا وعن أبيه معاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين في الوقت دوت وكان عايش موجود في بلاد الشام وكان عبد الله بن الزبير كان عنده قطعة أرض خد بالك في أرض الحجاز كان عنده قطعة أرض لازقة في قطعة الأرض بتاعة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان وكان العمال بتوع معاوية ما يقدروش يوصلوا لأرض معاوية إلا لما لازم يمشوا ويخترقوا أرض عبد الله بن الزبير غصب عنهم ما فيش مدخل لا من هنا ولا من هنا فلازم يمشوا في الأرض عشان يوصلوا لأرض معاوية ابن أبي سفيان فعبد الله بن الزبير غضب وزعل وراح باعت لمعاوية بن أبي سفيان إلى معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية ابن هند بنت عتبة آكلة الأكباد أكلة الأكباد لأن هي كانت هي من ضمن اللي قلبوا و- و- و- ودفعوا فلوس عشان يقتل حمزة بن عبد المطلب ولما قتل حمزة راحت عملت إيه راحت شقت بطنه وطلعت حتة من كبده وكلتها ثم لم تستسغل القطعة وراحت إيه رميها فعشان كده بيقول بيقولوا إيه يا ابن آكلة الأكباد فقال له احجب عمالك عن أرضي وإلا فسوف ترى مني سوءا والسلام خد بالك بقى فمعاوية بن أبي سفيان راح جايب ابنه يزيد قال له إيه رأيك في الرسالة ديت قال له أرى يا أمير المؤمنين أن ترسل له جيشا يأتوك برقبته روح ابعت له كده دلوقتي حالا مجموعة من الجنود يجيبوا لك رقبته لحد دلوقتي قال له لا لا لا ألا أخبرك بخير من ذلك رحما وأقرب صلة ومودة بإخواننا قال ما هو قال أعطيني قلما وورقا خد القلم ورقة وراح بعت بقى لعبد الله بن الزبير كلام والله العظيم فعلا يقشعر الجسم قال إلى عبد الله بن الزبير إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر إلى ابن ذات النطاقين شوف ال... شوف اللي بيصنع عليه إزاي أما بعد فإذا وصلتك رسالتي خدوا بالكم من الكلام ده والله العظيم كلام يعني انا بقول لك انا بقوله جسمي بأشعر فاذا وصلتك رسالتي فاضمم ارضي الى ارضك خد ارضي واضمم عمالي الى عمالك والعمال بتوعك كمان بقوا بتوعك ملكك فاذا وصلتك رسالتي فاضمم ارضي الى ارضك وعمالي الى عمالك فوالله لو كانت الدنيا كلها لاثرتك بها والسلام فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير بكى بكاء شديدا وتأثر بهذا العفو الذي رآه من معاوية ابن أبي سفيان نعفو عن مين يا جماعة في عجالة السريعة كده في دقائق معدودات نعفو عن عن الناس كلهم ونعفو عن الأقارب قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وقال إن لي قرابة إن لي قرابة والحديث رواه مسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم يسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك اعف عن أقاربك لأن صلة الرحم واجبة واجبة فعلا من سره الحديث في البخاري ومسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه صلة الرحم واجبة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عشان كده لابد من صلة الأرحام فلازم تعفو عن قرايبك وحبايبك اعفو عن الأم والأب لو أساءوا إليك ده أمك وأبوك جنتك ونارك اعفو عن الزوجة والأولاد ذكر أو ذكر أهل السير أنه جاء في الحديث أن ناسا من الصحابة بعد ما هاجر النبي والصحابة بعض الصحابة تأخروا بسبب زوجاتهم قالوا لهم أنتوا هتمشوا هنا وتسيبوا الخير وأشغالكم وأعمالكم خليكم شوية هنا وبرضه أديكم بتعبدوا ربنا فتأخروا عن الهجرة بسبب أولادهم وأزواجهم فلما هاجروا بعد كده لقوا بقى الصحابة ما شاء الله اتعلموا بقى على يد النبي الأحاديث والأمور السلوكية والتربوية والخلقية لقوا يعني يعني تعلموا خير كبير جدا فازدادوا حنقا على أزواجهم وأولادهم وأرادوا أن هم يبطشوا بهم ويضربوهم فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم لكن بقى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فعفوا جميعا عن أزواجهم وعن أولادهم نعفو عن مين تاني عن الخدم في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح واحد راح للنبي عليه السلام كان الخادم بتاعه غلط وعمل عملة كده فهو عايز يعاقبه قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم يعني أعفو عنه كم مرة وبعد كده أعاقبه قال كم نعفو عن الخادم فقال اعفو عنه في كل يوم سبعين مرة هو في خادم ممكن يعمل سبعين غلطة في اليوم كأن النبي بيقول له اعفو عنه على طول صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف في عجالة سريعة في دقيقتين بالظبط ثمرات العفو ونشوف الشفاعات كلها كلها عفو ثمرات العفو هقول لك ثلاث ثمرات بس تنقلب العداوة إلى محبة سبحان الملك شوف الناس اللي كانوا رايحين يقتلوا النبي الناس اللي كانوا بيعادوا النبي لما النبي عفى عنهم أصبحوا من أحب الناس يعني من أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم الثمرة الثانية تزداد عزة قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا إلا عزة هتفوز برحمة ربنا وعفو ومغفرته في الدنيا وفي الآخرة قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم تعمل دي تاخد دي ترحم الناس ربنا يرحمك تغفر للناس ربنا يغفر لك أختم بالعنصر البسيط ده في دقيقتين إن الشفاعات يوم القيامة كلها يا جماعة كلها نوع من أنواع العفو يوم القيامة أنواع الشفاعات بتاعة النبي عليه السلام وغير النبي عليه السلام إن النبي بس ثمان شفاعات والغير النبي صلى الله عليه وسلم ليه شفاعات تانية أول شفاعة للنبي عليه السلام الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود اللي هي الشفاعة في بدء الحساب ودي تكون للمسلم والكافر بقية الشفاعات التانية للمؤمنين بس الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود اللي هي لبدء الحساب الشفاعة التانية شفاعة النبي في قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم خد بالك علشان ربنا سبحانه وتعالى يأذن لهم بدخول الجنة هم حسناتهم قد سيئاتهم الشفاعة الثالثة يشفع النبي في أقوام هيدخلوا النار فيشفع لهم ويدخلوا الجنة بفضل الله الشفاعة الرابعة شفاعة في تخفيف العذاب عمن سيدخلون النار كشفاعة النبي في عمه أبي طالب هو خالد مخلد في النار لكن النبي شفع له بدلا من أن يكون في قعر النار يكون في ضحضاح من النار طيب الشفاعة الخمسة شفاعة النبي عليه الصلاة في قوم دخلوا النار فعلا ثم يشفع لهم فيخرجوا من النار صلى الله عليه وسلم رقم ستة شفاعة النبي في استفتاح باب الجنة خلاص ناس داخلة الجنة لكن مستنيين بقى إمتى يتفتح باب الجنة فيشفع النبي في دخول باب الجنة الشفاعة السبعة شفاعة النبي في أن يدخل قوم إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب ودي طبعا قصة السبعين ألف اللي النبي قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي آخر شفاعة للنبي شفاعة النبي في رفع درجات أناس دخلوا الجنة خلاص هم في الجنة لكن يشفع لهم ليزد... ليزدادوا درجات في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين حينما يقول شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر اسمه نهر الحياة فيدخلون النار وقد امتحشوا أيصار فحما ثم يخرجون كاللؤلؤ المنضود كاللؤلؤ المنضود فيدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه أختم بكلمة لو عايز تفوز بكل الخير دوت اعفو سامح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي حباه ولحظة صفاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في انتظار اتصالاتكم ونقرأ بعض الإيميلات الأخت زهرة أطلب منك الدعاء بالخشوع في الصلاة وحفظ القرآن وأن يثبت قلبي على طاعته ربنا يثبت قلبك يا رب وقلوبنا جميعا ويرزقنا وإياك الخشوع في الصلاة وحفظ القرآن الأخت أمينة السلام عليكم شيخ محمد عليكم السلام وجزاك الله خيرا ادعو الله أن يرزقنا صلاة في بيت المقدس آمين يا رب العالمين ربنا يا رب يرزقنا وإياكم صلاة في بيت المقدس اللهم آمين يا رب العالمين التائبة إلى الله آه السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام إنه يحبك في الله ربنا يحبك أنا فتاة من ليبيا أنا يا شيخ الحقيقة يعني سؤالها مؤثر جدا أنا يا شيخ مررت بظروف صعبة جدا بدأت بوفاة خطيبي بعد خطوبة دامت ثلاث سنوات ومات مقتولا غدرا وبعدها ب 21 يوما توفي أخي بحادث سيارة وبعدها بأربعين يوما توفي أخي الآخر مريضا بالصدر والآن أريد منك كلمة تقول لي, لي ولوالدتي بتلهمنا الصبر لأن والدة تبكي كثيرا الحقيقة يعني ربنا يا رب يأجركم في مصابكم الحقيقة المصاب كبير جدا لكن يعني لما نتذكر آه، قول النبي صلى الله عليه وسلم آه، كما عند البخاري من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة ويوم القيامة آه، أولادكم إن شاء الله اللي احتسبتوهم وإخوان حضرتك اللي احتسبتيهم يستقبلوك على أبواب الجنة الثمانية ثم ويبنى لكم بيت في الجنة اسمه بيت الحمد كما ورد في الحديث بفضل الله ربنا يأجركم يا رب العالمين واصبروا واحتسبوا ربنا يجمع بينكم وبينهم في الجنة اللهم آمين آه الأخت فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ادعوا لي بحسن الخاتمة والذرية الصالحة ربنا يرزقنا وإياك يا رب حسن الخاتمة والذرية الصالحة أم جنة من مصر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي... عليكم السلام أهلا وسهلا بحضرتك أنا سعيدة جدا إن ده أنت سعيدة الله يسعد قلبك الصوت بس بي- فيه وش تقريبا اتفضل. أيوة اتفضلي بس في صوت في حاجة اتفضلي أيوه أنا بس كنت بسأل حضرتك بس أنا عايزة أعرف اسم الجنة ده حرام ولا حلال وعايزة أعرف بس إذا كنت أنا بنتي توفت وشفتها عند الله الحمد لله ولو سميت ربنا بنتي في جنة تاني ده حلال ولا حرام وعندي ربنا- رجاء خاص لحضرتك حاضر عندي رجاء بس اتفضلي عايزة ربنا يهديه إن شاء الله معلش الصوت و- كان بيوش عايزاك بس حضرتك كده تقريبا في السلك عند حضرتك مهزوز او حاجه ربنا يبارك فيك يا ام طيب حاضر معلش الصوت كان مهزوز عندها فمعلش انا اسف والله الاخت آه، عزام آه، كرامي آه، او الاخ عزام كرامي مش عارف اسمه يعني بتاع مين حلقه موفقه ان شاء الله الرحمن ربنا يبارك في حضرتك شوق العلي انا ولله الحمد من المتابعين الحلقات في هذا البرنامج الاكثر من رائع يعني ربنا يا رب يبارك في كل القائمين على هذه القناه المباركه آه، والحمد لله رب العالمين ربنا يأجرهم على كل ما يفعل الأخت هند آه لكن يجب أن نتخذ من الرسول قدوة ونسامح حتى من ظلمونا نعم هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم الأخت هاجر بتمنى أنك تدعي للشباب وبنات المسلمين بالعفاف يا رب ارزقهم آه بالعفاف يا رب العالمين و... وارزقهم بالذرية الصالحة اللهم آمين أم... أم بان من العراق السلام عليكم الو س... الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك شيخ محمود المصري أهلا بحضرتك ربنا يحفظك يا رب أنا أم العالمين بان من العراق أهلا بحضرتك وأهلا بأهلا آه، حابة أسأل أسألك سؤال صار تفضل.
هواية يعني يدور يعني بيني وبين نفسي نعم.
وأسأل يعني كل أسبوع آه، تدعي للدول العربية جميعا نعم إلا العراق ما يا خبر ابيض انا اقدر ربنا يا رب يحفظ اهل العراق ده انا لا- لا اول حضرتك الله ي- اتصلتي انا يعني شك- احنا الله بس يسلمك.
فقط هقول لحضرتك حاجه آه، ربنا يحفظك احنا بس فقط يعني هقول لحضرتك حاجه انا مثلا لما بدعو مثلا لاهل سوريا مثلا واهل اليمن لان في مثلا مجازر او مذابح او غير ذلك هل معنى ذلك اني لا ادعو لاهل مثلا الجزائر او المغرب او العراق او البحرين او عمان او اليمن يعني احنا بندعو لكل بلاد المسلمين ولكل اقطار المسلمين لكن احيانا بتكون في نقاط ساخنه في اماكن ما يعني مثلا استغفر الله ايام ما كان في يعني مذابح في غزه كان كل التركيز ان احنا بندعو لغزه هل معنى ذلك واحنا بندعو لغزه ان احنا ما بندعوش لاهل الاردن بندعو لكل الدول الاسلاميه ولكن احيانا بيكون في نقاط ساخنه والا اينام ايام ما كان ال- ربنا يا رب يعافيكم يا رب وما- ما- ما- ولا يردكم الى هذا الشر ابدا حينما كانت مذابح في العراق كان ليل ونهار كنا ب- بندعو لأهل العراق وكنا في كل حلقة بفضل الله سبحانه وتعالى نخصص أهل العراق بالدعاء فربنا يبارك في حضرتك احنا لا ننسى الدعاء لأي حد من المسلمين ربنا يبارك فيكي الأستاذ أحمد من سوريا ربنا يا رب يفرج همكم يا رب العالمين ويحقن دماء إخواننا في سوريا يا رب شيخ ان شاء الله بخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله اني احبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه أخي العزيز بارك الله فيك شيخ لا تنسى اهل سوريا ما بالدعاء اقدرش انساهم والله ما اقدرش انساهم وانا عامل لهم حلقه اسبوعيه كامله آه، عن آه، آه، اهل سوريا وان شاء الله الحلقه القادمه تبقى بعنوان روحي فداك يا سوريا ربنا يا رب يفرج هم اخواننا في سوريا يا رب يفرج هم كل المسلمين في كل مكان والله يعني قلوبنا معاكم وربنا يا رب يفرج الهموم ويحقن دماءكم جميعا اللهم امين يا رب العالمين الأستاذ كريم الأنصاري ساعات لما الواحد بيسامح يلاقي الآخر بيزيد فيها عندك حق بس هو كل ما يزيد هو ياخد إثم وأنت تاخد أجر إيه رأيك وأنت لست غنيا عن الأجر وهو ليس بحاجة إلى إلى إلى الأجر خلاص براحته هو يعني إنما أنت خليك أحسن منه عايز أقول لك حاجة إحنا لما بنعامل الناس يا جماعة لا نعاملهم بأخلاقهم وإنما نعاملهم بأخلاقنا إحنا يعني أنا لو واحد أساء لي فلو أسأت له يبقى أنا عجبتني أخلاقه فقلدته صح كده؟ آه كان يعني ال- يعني الائمه الكبار يضربوا امثال عظيمه جدا جدا في مساله العفو والتسامح الامام ابراهيم بن ادهم يقابله واحد يهودي وماسك اعزكم الله كلب بسلسله فبيقول له يا إبراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك فكان بكل هدوء قال والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك خلص الموضوع قال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مين معانا يا أستاذ أحمد الأخت إسراء من السودان السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام الحمد لله.
ورحمة الله وبركاته أهلا الله وسهلا يسلمك الحمد لله. يا شيخ أنا عاوزة أسأل أنا قبل كده يعني بدون ذنب يعني بدون ما أقصد عندي ابن أخوي صغير آه قمت يعني كنت عاوزة أشيل منه يعني توب وكده يعني يعني شايل قطعة في راسه فقمت يعني مسكته بدون ما أقصد ابن خالي هو يعني شديت التوب وأنا بدون ما أقصد هو يعني وقع واتضرب على راسه وأنا خفت في الحتة ديك وما قدرت أتكلم يعني آه معلش ما ما فهمتش تسأل.
حضرتك حضرتك بتشديه فحصل له ايه معلش يعني هو انضرب اتضرب يعني الثوب كان مقطع على وشه واتضرب وقع اتضرب يعني آه.
ب ب- بشب بال- يعني الالباب فانا مت- خفت في- يعني في الوقت ده وكان يعني انه انا عندي خالي ده حساس شويه فخفت اني اكلمه وكان عندي امتحانات كده كان مش هو كل يوم عايش ابن بيجيلي خالتك؟
كده. ها؟
مش هو عايش الحمد لله اي عايش عايش هو اتخبط بس يعني أي- لا ان أي شاء الله اتخبط.
مسامحه زي الفل ان شاء الله لا، ما خبر- أنا يعني- ما- ان شاء الله مسامح يا اختي اسراء وبعدين احنا كلنا ما ما بيحصل الانسان غصب عنه يخبط واحد يوقع واحد يقع هو فيعني الدنيا كده يعني لازم ايه حب عندي وحب عندك ولازم نسامح بعض ربنا يبارك فيكم جميعا الاستاذ طلال والله لو اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي لكانت أحوال الأمة مختلفة طبعا الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأخت سلمى خالد ربنا يحفظك لنا يا شيخ محمود أرجو أن تدعو لأختي بالزوج الصالح وبنات المسلمين اللهم أمين يا رب يرزق يا رب أختك وكل بنات المسلمين بأزواج صالحين الاخت سيلينيا الله يكثر من امثالك يا شيخ محمود ربنا يا رب يكثر من امثالكم انتوا يا رب ويبارك فيكم ويحفظكم الأخت- الاخ علي جعفر اليمني ادعوا الله لي يا شيخ انا احبك في الله وادعي لاخواننا في سوريا انا من اليمن احساس جميل قوي انا من سوريا انا من اليمن وادعوا لاخواننا في سوريا هم في مآسي وال- والتانيين في مآسي والاثنين مش ناسيين بعض ربنا يا رب يفرج هم اخواننا في اليمن وفي سوريا في كل مكان يا رب العالمين ويحفظ كل بلاد المسلمين عايزين نشوف كل بلاد المسلمين كده منفتحه على بعضها كده عايشين اسره واحده عايشين في حضن بعض يبقى معانا عملة واحدة زي ما في يورو في أوروبا, في أوروبا كده يبقى في عملة خاصة بالمسلمين بالعرب كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى ويبقى الحدود مفتوحة على بعضها يبقى عندنا قطر دولي أيضا للمسلمين ربنا يحفظكم يا رب العالمين الأخت أم أسماء من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أهلا وسهلا ازيك يا فضيلة الله يعز حضرتك يا ريت وطت- والله واحنا سعداء جدا بيك الله يسعد قلبك يا رب الله يخليك يا شيخ اتفضلي يا أم أسماء يا ريت توطي التلفزيون يا أم أسماء حاضر يا شيخ لو سمحت يا شيخ انا اختي آه، عندها يعني في البيت آه، واحده جسمها ملموس فهو اللي عليها ده هم اللي قلبين البيت ولا ايه بالظبط ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين انا عايز اقول حاجه صغيره خالص بكل بساطه عليكم دايما القران يبقى شغال في البيت آآ آآ لو في صور معلقينها على الحيطه شيلوها لو في آآ آآ سامحوني يعني يعني لو في اي معاصي في البيت ن- نخرجها نحاول بقدر الامكان نملى البيت بالطاعه وسوره البقره بقى والقران شغال في البيت وسوره البقره قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسوره البقره فان اخذها بركه وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة بفضل الله سبحانه وتعالى سورة البقرة بفضل الله لما تقرأ على مية والمية دي تترش على جدران البيت جدران ال- الغرف كده ال- الزوي يعني كده تمام تترش حتى ببخاخة المكوى كده و- ونحن نشرب المية ديت ونرش جسمنا ولكن بعيدا عن الحمام تلاقي البركة حلت في البيت إن شاء الله وربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين الأستاذ شريف من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام حبيبي طب انقطع استاذ احمد حبيبنا ومخرجنا الجميل آه، قبل ما نخلص بخمس دقايق قول لي عشان عايزين ندعو كده ربنا يبارك فيك يا رب الاخت صفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ادعوا لي ان يسود الحب والود في عائلتنا يا رب يسود الحب والود في- مش في عائلتك بس في كل بيوت المسلمين يا رب والود والحب والله لما بينتشر في البيوت يا جماعه كل حاجه بتبقى جميله لما بيأتي البلاء الناس كلها في حضن بعض لما بيأتي الفرح الناس كلها فرحانة لبعض ربنا يا رب يفرح قلوبكم ويملأ آه، قلوبكم بالود والمحبة الأخت فتيحة علواني أو آه، من فرنسا اللهم اجعل أمة الإسلام متحدة اللهم أمين يا أخت سكينة التسامح شعور سامي وخلق فاضل طبعا معاكي طبعا آه، محمد من أسوان إنه يحبك في الله نفسي تتكلم عن الدار الآخرة ان شاء الله ان يسر الله لنا يبقى نعمل بقى حلقات من ليله في بيت النبي ما احنا البرنامج بقى قلنا بقى مستمر لحد ايه اخر يوم في عمر ان شاء الله يبقى نعمل النبي والدار الاخره ونعمل حلقات كامله بفضل الله 50 حلقه عن الدار الاخره خليك كانك شايف الدار الاخره قدام عينيك ان شاء الله استاذ خالد من ايطاليا السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ محمود ازيك يا شيخ عليكم السلام حبيب قلبي احبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه دائما ادعي معك يا شيخ محمود ان يشفيك الله يا رب امين يا رب العالمين والله ادعو لي يا شيخ فعلا محمود آه، آه، واحد- صديقي يعمل معي في الشركه نعم وطلب مني ان اسال حضرتك عن اللحوم آه، من اهل الكتاب هل يجوز ان ناكل نعم.
لحوم اهل الكتاب ام لا؟
نعم يعني طبعا هقول لحضرتك حاجة لما ربنا أحل لنا طعام أهل الكتاب هو يعلم يقينا أنهم لا يسمون على هذه اللحوم فسم أنت وكل كما قال النبي لعائشة لما سألته عن اللحوم التي تأتينا من بلاد لا نعرف هل ذكر عليها اسم الله قال اذكر اسم الله عليها وكلي لكن اللحوم التي تذبح لو ذبحها كتابي ذبح خد بالك ذبح كل منها حتى لو لم يسمي لو لم يسمي لو هذا الإنسان لم يسمي المولى عز وجل سمي أنت الله كل أما لو كان الموضوع عن طريق الصعق او الخنق اوعى تاكل لان دي فيها ضرر للجسم ان حبس الدم جوه الحيوان بعد ما بيقتل بيسبب امراض سيئه ربنا يحفظنا يحفظك يا رب العالمين الاستاذ عمر من مصر السلام عليكم ايوه يا استاذ عمر انك كان السلام عليك والله يا شيخ الله يحفظك يا استاذ عمر تعمل ايه الله يحفظك حبيبي بخير
والله كان نفسي اكلمك ربنا اديك بتكلمني اهو شفت بقى اه والله
ربنا يبارك فيك يا عمر عندك كام سنه 18 الله أكبر عليك يا عمر ربنا يحفظك حبيبي ويبارك في عمرك وتبقى يوم القيامة كده آه، من السبعة اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن من ضمنهم شاب نشأ في عبادة الله يا سلام ربنا يبارك فيك حبيبي ويسترك دنيا وآخرة آه، نورة من إيطاليا آه، ادعو الله أن يوفقني لأرتدي الحجاب احنا هندعي بس ده احنا هندعي وناخد عهد دلوقتي على الهوا أكيد حضرتك الآن شايفانا ومتابعانا توعدينا الآن يا أخت نورة تجددي البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بكرة إن شاء الله نلبس حجابنا موافقين ولا مش موافقين لعل وعسى يكون يعني يعني ربنا يا رب يديك طولة العمر لكن لعل وعسى يمكن لو كان آخر يوم في العمر تلبس الحجاب تخش الجنة ربنا يكرمك يا رب العالمين ويرزقك الحجاب أستاذ خالد من فرنسا السلام عليكم
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته علي.
يعني يا شيخ محمود أهلا وسهلا أستاذ خالد أهلا وسهلا آه، أحبك في الله يا شيخ يا شيخ محمود أحبك اللي أحببتني فيه ربنا يخليك حبيبي
يا أخي، حضرت الدروس اللي كانت في فرنسا ولا يا أستاذ خالد؟
ما- ما- ما- أنا لسه جاي في- امبارح من فرنسا لست في لست في باريس ربنا يبارك فيك يا رب عموما ان شاء الله مرحبا.
قريبا نكون عندكم ان شاء الله في مؤتمرات ايضا في باريس و... ومدينه الله، إن ليل ان شاء شاء الله.
الله ربنا يحفظك مرحبا بك في أي وقت يا شيخ محمود تنورني حبيب قلبي والله
يا شيخ محمود كنت نسألك على سؤال سؤال على مهنة المحاماة اسكو اه آه، يعني حلال حرام آه، طيب حاضر عينيا حاضر يا استاذ خالد ربنا يحفظ حضرتك يا رب ويبارك فيك آه هو مهنه المحاماه مهنه يعني آه ذي شقين لو كنت شغال بالمحاماة في قوانين زي مثلا في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية التشريعات كلها منبثقة من الشريعة الإسلامية فلما يكون محامي في السعودية كل القرار كل القوانين التي يطبقها هي قوانين م... م... يعني إيه؟ آه، منبثقة من الشريعة الإسلامية أما لو كان قانون قانون وضع وخصوصا لو كان قانون قانون فيه ظلم وفيه مخالفة للشرع فهذا فيه كلام طبعا ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين أمة الله من مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أخت الفاضلة أه بنحبك بالله يا شيخ الله يحبك ويسترك وبالله عليك تدعي وتفتكرنا في صلاة قيام الليل الله يسترك ويبارك فيك يا رب العالمين احنا انا يعني لا انسى المسلمين والله في في صلاتي ابدا واقسم لكم بالله ان في كل سجودي دائما ادعو اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين دي دايما في اغلب سجودي لاني اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة يبقى احنا كسبانين ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه، الأخت ناهد من مصر السلام عليكم وبركاته ازيك يا عم الشيخ الله يعزك ويبارك فيكي انا سعيده جدا اني كلمت حضرتك والله الله يسعد قلبك دنيا وآخرة الله يخليك يا عم الشيخ الله يرضى عليك احنا هنا من شمال سيناء طبعا مصر أهلا وسهلا أنا جيت لكم قبل كده جيتك تيجي عندنا ما تيجي مره جيت- هنا جيت عندكم مرة الشيخ زويد اه ما في الشيخ زواد قريبه من عندنا برضه الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب الله العالمين يخليك عايزك تدعي للمسلمين كلهم ان ربنا يصلح ده حالهم يا احنا رب ن- احنا وياك.
نقدر ما ندعمهمش ده احنا ما لناش شغلانه غير ان احنا اه ندعمهم والله والله يبقى ربنا يبارك فيك يا عم ده الشيخ شغلنا الشاغل نفضل ندعي لهم كده ليل ونهار لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسعدهم دنيا ان شاء الله وفي الاخره بقى يسعدهم دن- دنيا واخره بقى ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير دايما آه، آه، ال- الاخت حنان من اسبانيا ارجو منك ان تدعي بالذريه الصالحه ربنا يا رب يرزقك يا رب ذريه صالحه فقد اكرمني الله بان اخذ ثلاثه من آه، من اولادي اثنان بعد ست اشهر من الحمل والاخر بعد شهرين يعني ثلاثه ثلاثة الله أكبر ربنا يكرمك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمام نساء المسلمين أن من احتسبت آه، ثلاثة من صلبها د- آه، كن لها سترا وحجابا من النار فقالت امرأة أو اثنين يا رسول الله قال أو اثنين فقال را- راوي الحديث ولو قالت أو واحد أو واحدا يا رسول الله لقال أو واحدا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش عايزين ننسى قبل ما الوقت يعدي مش عايزين ننسى الواجب الواجب أنا مثبته بقالي فترة لو تلاحظوا ركعتين قيام ليل صيام الاثنين والخميس ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين وقراءة جزء قرآن كل يوم وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي ومع كل الحاجات دي كلها مع الصيام ومع القيام ومع الاستغفار ومع قراءة القرآن الدعاء بأن يحقن الله دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين أن ربنا يسعد قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين الأخت زينب من المغرب السلام عليكم
جميعنا رب العالمين
يا ريت نوطي التلفزيون يا أخت زينب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه الله يخليك آه، سيد الشيخ بغيت نسولك على زيارة القبور بالنسبة للنساء نعم.
حلال أم حرام زيارة المقابر للنساء هو في كان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي ينهى عن زيارة المقابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة خدي بالك فبعض العلماء حمل الأمر على أنه هو للرجال فقط وليس للنساء ولكن علماء تانيين قالوا لأ هو مش عشان ال- اللفظ جاء بصيغة الذكور هيبقى للذكور فقط وإلا طب ما النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى معنى كده الرجال يصلوا والنساء ما يصلوش والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فاللفظ يطلق للرجال ويقصد به الرجال والنساء وطب نروح فين بقى من حديث لعن الله زوارات القبور فحملوا الحديث على كثرة الزيارة بغير داعي أو اللي بتروح عند القبر وتلطم الخد وتشق الجيب وتقعد بقى تقول كلام آه، تخرج به عن دائرة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فلو خرجت المرأة لزيارة القبر مع أحد محارمها غير متزينة ولا متبرجة وراحت عند القبر من أجل العظة والعبر ومن أجل الدعاء لميتها ومن أجل الاستئناس بالمكان وتذكر الآخرة فلا حرج في ذلك ولكن عليها ألا تكثر حتى لا تدخل تحت طائلة الحديث لعن الله زوارات القبور فالزيارة جائزة إن شاء الله بتلك الضوابط الشرعية آخر تليفون أستاذ عبد العاطي من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حبيب قلبي عليكم السلام انا احبك في الله والله يا شيخ حبك محمود.
الذي أحببتني فيه والله يا شيخ محمود بس انا كنت ب- ب- برجو حضرتك ان ممكن تنزل عندنا انه في يعني دي في خطبه الجمعه او حاجه يعني كده على عيني حبيبي حاضر على عيني.
حضرتك يعني لان في عندنا هنا في ال- في البلد حاضر.
مجموعه برضو من الناس حضرتك يعني ملتحيه حاضر. أنا- بس بتشكك الناس في امور الدين بتاعهم أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أنا طبعا آه، وبقولها على الهواء أرجو من كل إخواني اللي في جميع محافظات مصر أرجو أن يعذروني سواء أنا اديت لواحد وعد أو لسه ما اديتش لحد وعد بزيارة المحافظات أنا فترة رحت محافظات كتيرة جدا لكن آه، آه، آه، الظروف الصحية الفترة الأخيرة كانت متردية جدا وأنا آه، كنت يعني متفق معاهم على إخواني في فرنسا إن شاء الله نروح في رحلة علاجية من اجل حساسيه الصدر عندي متعبه جدا و- ومخلياني ما بقدرش اتحرك كتير وما استطيعش ان انا اسافر دلوقتي بالسيارات او غير ذلك فانا بعتذر لكم ان شاء الله وقريبا ان شاء الله يعني بس استرد صحتي ان شاء الله واجي لكم كلكم اضف الى ذلك ان الفتره اللي جايه عندي سفرات كتيره لاوروبا لان لهم حق علينا طبعا فان شاء الله يعني نخصص اوقات لهذه الزيارات الحاجه الاخيره عايز اقولها بسرعه كده ان شاء الله فجر الليله دي ان شاء الله آه، ان اكرمنا المولى عز وجل ربنا يرزقنا واياكم يا رب الاخلاص انا الفجر ده عشان بس ايه اخواننا اللي ليهم حقوق علينا وبيسالوني هتجي لنا امتى انا بقول لاخواني وحبايبي في هولندا بكرة الأربعاء فجر الأربعاء إن شاء الله اللي هو الليلة دي إن شاء الله سأكون في هولندا إن شاء الله آه عندي دروس في هولندا يوم ال- هروح الأربعاء طبعا مفيش دروس يوم الخميس وخطبة الجمعة وفي درس بالليل يوم الجمعة كل ده هيكون في هولندا وهتعرفوا التفاصيل من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري ويوم السبت والأحد هيكون في بلجيكا إن شاء الله يبقى الخميس والجمعة في هولندا والسبت والأحد في بلجيكا وهرجع إن شاء الله يوم الاثنين ونلتقي إن شاء الله على الهواء مع بعض يوم الثلاث القادم في الدقيقتين الفاضلين كده ندعو بسرعة كده وتؤمنوا اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا اللهم فرج هموم المسلمين اللهم فرج هم المهمومين وغم المغمومين وحزن المحزونين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ارزقنا لذة العفو عن الناس وارزق الناس لذة العفو عنا واعف عنا جميعا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغف إخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وفي كل بلاد المسلمين اللهم بارك في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد واسقنا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وما انساش أبدا من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله أنا لسه راجع امبارح من فرنسا فأوجه شكري الجزيل لإخواني في مسجد الإيمان لابورجيه وفي المؤتمر آه، ال- الذي أقيم في مدينة ليل الفرنسية وبشكر جميع الوفود سواء الفرنسية أو ال- أو المصرية أو التونسية أو المغربية أو الجزائرية على حسن الاستقبال ربنا يجازيهم عنا كل خير وأنا بقول النهارده أنا مسافر هولندا وبقول التاريخ عشان لو الحلقة دي أعيدت بعد ذلك ما يحصلش لبس هيكون التاريخ إن شاء الله يوم 29 2 2012 ربنا يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا